اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من هنا التغيير وخلاص احنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا جميعا العتق من النيران النهاردة هذه الحلقة بعنوان انتبه نحن في رجب رجب شهر من أشهر الله الحرام وربنا سبحانه وتعالى قال في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رجب معناه في اللغة التعظيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رجب بداية البذر علشان العلماء قالوا كده قال أبو بكر الوراق رجب شهر البذر وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد احنا محتاجين نتعامل السنة دي بالذات مع رمضان بأسلوب مختلف رمضان جاي السنة دي في عز موسم الشتاء في عز موسم الصيف وعارفين طبعا المخالفات اللي بتحصل في مواسم الصيف رمضان جاي السنة دي في أواخر شهر أغسطس وفي الوقت اللي الناس بتقضي فيه يعني وقت الأجازات في المصايف وبتحدث المخالفات المعروفة فالفتن شديدة الفتن على الأشد جاي رمضان السنة دي والسنة دي كانت مليئة بالأحداث والخوف من الأوبئة ومن الخوف من ومن ومن ومن من الأمور اللي كل الناس عايشاها وعارفة اللي بيحصل في زماننا في هذا الوقت عشان كده عايزين نتعامل بشكل مختلف فعشان كده انا محتاج النهاردة احط لك روشتة عملية واحط لك خطة ايمانية نبتدي نشتغل عليها من النهاردة لغاية رمضان ان شاء الله شعارنا الى رمضان نحن عباد للرحمن شعارنا لن يسبقني الى الله احد شعارنا لأرين الله ما اصنع كل واحد عايزه النهاردة يستفز همته يستفز قدراته علشان يثبت بالدليل العملي انه عابد من عباد الرحمن انت محتاج انك تفكر معايا من نقطة الهدف الهدف اللي على مرمى البصر هدفك ايه هدفك من رمضان ايه وانا عايز اسألك السؤال ده واسمع اتصالاتكم ان شاء الله ماذا اعددت من الان لرمضان ناوي على ايه في رمضان عايزكم تقولوا لي ايه الشيء اللي بتفكروا فيه لرمضان القادم يا ترى حلم العتق من النيران هو حلمنا كلنا في كل ليلة عتقاء من النار في رمضان فيا ترى ده شاغل بالنا في الوقت ده ولا الناس خلصت امتحانات ودخل علينا موسم الصيف فالشغل الشاغل نقضي الصيف ازاي نعمل ايه السنة دي نتنزه نعمل نسوي ماشي مفيش مشكلة لكن يا ترى الهدف الإيماني فين يا ترى ايه اللي جوايا وجواك واللي بيتحرك في قلبي وقلبك عايزين يبقى الوضع ده والهدف ده هو اللي مسيطر علينا يا ترى حلم العتق حلم الغفران بالله مفيش واحد مننا مش عامل ذنب وخايف يقابل بيه ربه الكريم ما غرك بربك الكريم فاكر الذنب ده حاسس بخطر الذنب اللي جه على بالك دلوقتي اللي لما بتسرح وتفكر في لحظة المصير والحساب بيبقى مر وصعب ولحظة الحياة لما أقف بين إيدين ربي ويقررني على هذه الذنوب عندك فرصة ثمينة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ر- ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حلم الغفران بين إيديك فعشان كده ما تضيعش منك الفرصة ومش هتنال الفرصة من غير استعداد يا ترى حلمك انك يزيد قدرك عند ربنا يوم ما تشهد ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر مش ألف شهر بس أفضل كمان من عبادة ألف شهر فتثقل الميزان عشان تبقى في رفقة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم يا ترى المعاني دي جواك ولا نسيتها يا ترى المعاني دي جواكي ولا غفلة عنها عشان كده محتاجين عدة ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة اوعى بقى تبقى من اللي ربنا قال فيهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اوعى تبقى متكاسل اوعى تبقى فاتر مش وقته قول لنفسك مش وقته مش وقت ان انا اجي دلوقتي واقول آه، اصل عندي ومشاكلي واموري ورواسب واحوال وهموم وغموم و و و و مش وقته من اللحظة دي شعارك كده خلاص ما بقاش في وقت انتبه نحن في رجب عشان كده اوعى تبقى من اللي ربنا كره انبعاثهم كره ان هم يقفوا بين ايديه كره ان هم يتعبدوه لان هم مش مخلصين صادقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين تعالوا نتكلم بشكل عملي رقم واحد هنحدد الاهداف لتكن الاهداف الثلاثه دول العتق الغفران بلوغ ليلة القدر وزيادة الرصيد عند الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نحط بعد كده المحفزات ده الهدف هوصل له ازاي محتاج همة محتاج إرادة محتاج أقدر أكمل المشوار ده دلوقتي فات أسبوع من رجب عشان أقضي السبع أسابيع القادمة لغاية ما ينتهي رجب وشعبان وأدخل على رمضان محتاج تهيئة فعايز حافز عايز شيء يبقى بيولع حماسي بيخليني يفجر طاقاتي الشيء ده يكون ايه اول حاجة تخاف منها وتترعب ان ربنا لا يبلغك رمضان هذا العام يا مناس كان نفسهم ويا مناس تيجي تبص تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليه وتوافيه المنية قبل رمضان بيومين وثلاثة يمكن كان نفسه انه يبلغ ده عارفين انتوا الحديث الذي آه، فيه ان رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين صديق حبيب وتوفي هذا الرجل شهيدا في واحات الوغى والجهاد في سبيل الله صديقه ده بعديه بسنة توفي فالصحابة لما نظروا في حال الرجلين قالوا لعل اللي مات شهيد ده هو اللي بقى في الرفيق الأعلى وبقى في جنة الفردوس مع النبيين والشهداء إنما التاني مات موتة عادية فقالوا يبقى الأولاني ده هو اللي أعلى درجة طب ده كان حبيبه قوي وده كان على طول مع بعض يصلي مع بعض يصوموا مع بعض يجتمعوا على الطاعة مع بعض طب هتبقى بينهم درجات في الجنة فظنوا ان الراجل اللي مات موتة عادية هيكون هو في المنزلة الأدنى فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك وقال ليه بتتعجبوا مش صاحبنا ده اللي هو التاني مش شهد رمضان مش صلى لله كذا وكذا ركعة فجعل شهود رمضان في حد ذاته منحة ومنة عظيمة فلو لم تبلغ رمضان هذا العام والحال زي ما انت عارف يبقى فاتتك فرصة ويبقى حرمت بذنبك شيء كان يرفع درجتك ويمحو عنك ذنوبك ومعاصيك يبقى المعنى ده لازم تفكر فيه ويستفزك فعشان كده في دعائك في جميع صلواتك يا رب يا رب بلغنا رمضان هذا العام واكتب لنا فيه العتق من النيران يا رب بلغنا رمضان وارزقنا فيه العتق من النيران اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أول حاجة خوف مزعج أن لا تبلغ رمضان يستفزك عشان كده تبقى قاعد محافظ على نفسك قوي وخايف قوي إنك تحرم الأمر الثاني الشوق اللي يستفزك الشوق يا جماعة مش ممكن نقارن أحوالنا في غير رمضان بأحوالنا في رمضان فاكر انت لما تيجي كده تلاقي نفسك ما شاء الله نشيط في وقت الصيام وجي تيجي عليك بالليل عايز تروح تصلي قيام وتروح تصلي ورا الامام فلاني وتصلي بجزء وتختم القرآن وتيجي تمسك المصحف تلاقي ما شاء الله الامور متيسرة رحمات رمضان نازلة فانت قادر تشتغل وتلاقي الناس ما شاء الله على قلب رجل واحد وتلاقي التعاطف وتلاقي التراحم والموائد والإطعام الطعام والبر والصلة وي وي وي وي تلاقي معاني ما بتحصلش إلا في رمضان فاكر انت وانت واقف في العشر الأواخر وانت واقف وبتسمع الآيات تلاقيها بترج قلبك فاكر انت وانت واقف والدموع بدأت تنزل على خدودك خشية لله تبارك وتعالى فاكر انت وانت قاعد بتدعي خلف الإمام والناس من حواليك خاشعين منيبين فاكر اللحظات دي فاكر انت وانت ساجد وتحس بقرب الرحمن منك فاكر ده ما نفسكش تدوق طعم وحلاوة الإيمان أحلى مما كان في رمضان هذا العام لو نفسك لو قلبك هفى للمعاني الحلوة والجميلة دي يبقى من دلوقتي الاستعداد ما تزعلوش مني اللي مش هيستعد اللي مش هيستعد هيبقى صعب لسه قايلين الآية وهقعد أقولها لكم على مدى الأسابيع دي كلها وفكركم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة طب إيه كمان يحفزني الحافز الثالث إنك تحفظ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك انت لو بدأت يبقى لك رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى ليك قدر وده يكون بايه الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قدرك هيزيد بايه كلما زدت الخطوات كلما تقربت اكثر الشبر والذراع ومشيت الى الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك والمسافات تتقرب الرصيد يعلى فتحفظ فيبقى الفتن اللي حواليك هي اللي بتشتكي وتقول طب اعمل ايه يا شيخ خليك واقعي انت شايف الفتن اللي في كل مكان في البيت فتن في الشوارع فتن في الشغل فتن اعمل ايه انا اقول لك لو لذت واستعنت برب حفيظ فالله خير حافظة هيحفظك ح... هتكون في معيته هتلاقي نفسك بعيد عن ده هتلاقي في نفرة من المعاصي عشان ده يحصل انت محتاج تستفز قدراتك دي انك تحفظ فعشان ده يحصل لازم يبقى ليك برنامج عملي تبتديه من دلوقتي طب هنعمل ايه قول لي خطوات عملية وانا معاك وخطوة بخطوة هنمشي الطريق الى رمضان الخطوة العملية الاولى انك تجدد توبتك قال الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون لازم تجدد توبتك بس انا مش هقول لك الكلام الانشا اللي بتسمعه اللي هو طبعا لازم نتوب لازم نستغفر لازم كذا لازم كذا يا عم احنا بنعمل بس برضه لسه بنقع في ذنوب انا هتكلم معاك بشكل واقعي وهقول لك على ذنوب يمكن ما بتخطرش على بالك محتاجين نجدد توبتنا الان منها عارف هبتدي لك من ايه مش هبتدي لك من البصه ومش هبتدي لك من الكلمه ومش هبتدي لك بالذنب الفلاني الكبير اللي وقعت فيه مش هبتدي لك من الغش مش هبتدي لك من الغيبه مش هبتدي لك من النميمه على ان ده كله محتاجين نجدد توبتنا منه لكن انا هبتدي لك من شيء تاني خالص انا هبتدي لك انك محتاج تتوب من الكسل والبطء في الطريق الكسل ده ذنب اه لما ربنا يقول وان منكم لمن ليبطئن في ناس بتتقاعس وبتتكاسل فالكسل يفتح عليها ابواب المعاصي كسل فما صلاش الصلاة في وقتها كسل فكان نفسه يصوم النهاردة فكسل فقال نخليه يوم تاني كسل كان نفسه يروح يحضر الدرس الفلاني فقال خليها بعدين كسل كانت نفسها انها تلتزم بالحجاب الشرعي وكان نفسها انها السنة دي بإذن الله تختم القرآن كان نفسها كسلت الكسل ده باعث على كل شر فأنا وانت محتاجين نتوب من الكسل أصل صفة الكسل دي ربنا جعلها من صفات المنافقين وما ينفعش نقبل على الرحمن في رمضان وفينا ذرة من نفاق آه عشان كده محتاجين ان احنا نجدد التوبة من هذا واحد لا كسل طب اعمل ايه ادعي ربنا بداية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله في اذكار الصباح والمساء اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ادعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظني من العجز والكسل تاني حاجة ما سيبش نفسي لنفسي مش اللي هو يعني اصل لسه ومفيش ما تسيبش نفسك كان ابن عباس يكره ان يقول العبد اني كسلان ما تقولش مكسل المؤمن ما ينفعش يبقى مكسل المؤمن لازم تبقى عنده همة عالية فعشان كده تاخد القرار من اللحظة دي ما تسيبش نفسك لنفسك ما تسيبش نفسك لدواعي الكسل ما تسيبش نفسك للتثاؤب من اللحظة دي امنع عنك اسباب الكسل تخفف في طعامك وشرابك اكثر من الصيام ده وقت الصيام صيام رجب وصيام شعبان صيام الاشهر الحرم وصيام شعبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الاشهر في كان يصوم من الايام في شعبان ما لا يصومه غير رمضان بطبيعة الحال كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا اكتبوا معايا الخطوات وناخد الاتصال ده ونكمل الخطة الإيمانية إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخنا كيف الحال؟
بعد اذن حضرتك كان عندي سؤالين سؤال خاص بالحلقه نعم وسؤال خاص يعني مش مش آه، بالحلقه اتفضل.
بصراحه اه اتفضلي فلانه اسالوا اهل العلم إن كنتم لا نعم، تعرفون أهم.
لا تعلمون فهو سؤالي الاولاني هل في عبادات خاصه برجب او يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعملها آه.
في رجب نعم ده السؤال الاول مم.
آه، سؤالي الثاني انا ليا ابن آه، طفل يعني توفي وكده و- يعني سمعت كلام من الناس كتير وكده بس طبعا انا برضو بسأل اهل العلم هل فعلا في حديث من السنة او من القرآن الكريم يصبر قلبي يعني لم- لما الواحد كده ي- يعني يقراه او
يعني هو توفي عنده قد ايه؟
سنتين ونص نعم ان شاء الله اخبرك باذن الله تعالى الله المستعان بس.
جزاكم الله خيرا آم، السؤالين ان شاء الله ن- ن- نجيب عنهم لانه مساله العبادات الخاصه دي في رجب هتيجي معانا دلوقتي هل عبادات خاصه طيب نقولها لها بسرعه اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص رجب بعباده خاصه يعني لا صيام خاص ولا صدقة خاصة ولا صلاة خاصة وكل ما ذكر من أحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء عشان كده احنا قلنا ان رجب شهر حرام وهو ميزته هنا انه شهر من الاشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصها يعني ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فربنا اختص الاربعة اشهر دي في حديث لكن في مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الباهلي صم من الحرم و- واترك واخذ يقبض يده و- ويبسطها ويقبض يده ويبسطها صم من الحرم وافطر صم من الحرم وافطر صم من الحرم وافطر في خلاف في تصحيح هذا الحديث لكن ما عندناش عبادة خاصة فيه إنما العبادات اللي احنا هنتقرب بيها للرحمن على معنى الاستعداد لرمضان على معنى اه، ان احنا ن- يكون لنا العدة اللي هي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أما هذا الطفل إن شاء الله فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من الغلمان والولدان المخلدون في الجنة اللي إن شاء الله يستقبلك على باب الجنة ويكون رفيق لك في الجنة ودي كفاية إنها تاخديها كده كنية وتاخديها تصبري بها نفسك إنك إن شاء الله تبلغيه ويبقى في رفقتك إن شاء الله تعالى في الجنة وده من جملة المصائب والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها فإن شاء الله يكون كفارة لك اصبري واحتسبي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر شطر الإيمان نص الإيمان يبان إيمانك بحق في المواقف دي فصبرك يبلغك وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيا عن النوايا الجميلة لو احنا تصبرنا واحتسبنا وعشان نبلغ هذه الدرجات عند الرحيم الرحمن قلنا محتاجين ان احنا نجدد توبتنا وكان اول حاجة اتكلمنا عليها كانت التوبة من الكسل ايه كمان محتاجين نجدد توبتنا منه نجدد توبتنا من قلة الذكر نقل نجدد التوبة من قلة الذكر للرحمن لأن دي صفة برضو من صفات المنافقين خلونا ناخد الصفات دي في الأول خدنا التكاسل وخدنا منها التكاسل عن الصلاة وانتوا عارفين ان أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر تقيلة عليه بيتكاسل عنها تاني حاجة قلة الذكر قال الله عز وجل في صفة المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا قال قتادة إنما قل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله بيذكر وربنا مش متقبل هذا الذكر منه فلما بيجي بيذكر ولم يتقبل ما بيوفقش الذكر كمان فعشان كده ذكره قليل ينفع حد مننا يبقى على هذا الوصف يبقى احنا محتاجين ان احنا نجدد رقم اتنين التوبة من قلة الذكر الرحمن ثلاثة محتاجين ان احنا نجدد التوبة من اخلاف الوعد وانا اقصد بالوعد هنا الوعود بالذات مش اللي بينك وبين الناس الوعد اللي بينك وبين الرحمن يا ما خدت الوعد انك تتوب ورجعت يا ما خدت العهد والوعد ان انت تتغير وما تغيرتش مش عايزين نخلف الوعد مع الرحمن ونجدد التوبة من إخلاف العهود والوعود مع الرحيم الرحمن ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب انقطع الاتصال يبقى ن... نجدد التوبة قلنا من الكسل قلنا من قلة الذكر ثلاثة من إخلاف الوعد أربعة من الكذب مش عايزين نبقى مناظر مش عايزين نبقى أشكال ظاهر شكله حلو وباطن الله أعلم به فأخطر الكذب إن احنا نكون كذابين بظواهرنا أنا مش بتكلم بس على الكذب اللي في اللسان اللي مفيش أكتر منه النهاردة في زمن الكذب والغش و و لكن بتكلم كمان على غش البواطن غش القلوب فمحتاجين نجدد توبتنا من صفة خطيرة قوي من صفات المنافقين صفة الكذب عايزين نجدد توبتنا من خيانة الأمانات كل واحد ربنا مؤتمن على أمانة وأعظم أمانة أمانة الإيمان نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني نزلت أمانة الإيمان ربنا ائتمنك وائتمنك والله على الإسلام فوعوا تكونوا مش على قد الأمانة دي فعشان كده محتاجين نجدد توبتنا من خلف ومن خيانة الأمانات وأنا عايز أقول هنا للشباب بقى جسمك أمانة ربنا سبحانه وتعالى استودعك هذه الأمانة فبلاش تنفقها في الحرام بلاش في موسم الصيف ده إمعاص الشهوات اللي انتوا عارفينها وبالذات ذنوب السر والعادات السيئة ومشاهدة الأشياء اللي ربنا لا يرضى عنها أبدا ما تخونش الأمانة إن الله لا يحب ينفع يكرهك ينفع يكرهك إن الله لا يحب كل خوان كفور ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام آه، دكتور هاني ازي حضرتك الحمد لله بخير أهلا وسهلا أخت أسماء آه، انا كنت عايزه اسال على سؤال اتفضلي حضرتك
آه، انا كنت عايزه اسال عن حسن الظن بالله انا خايفه اكون آه، يعني عندي سوء ظن بالله او كده نعم يعني مثلا في حاجات بعملها واقول مثلا ايه طب يا ترى ربنا هيغفر لي طب يا ترى ربنا هيستجيب لي كده ببقى يعني خايفه قلقانه كده متشكك آه، حاجة كمان كنت عايزة أسأل عن النية يعني لو أنا مثلا بعمل عمل وكده ببقى خايفة مثلا إن الموضوع ده ما يكونش خالص لوجه الله فبضطر إن أنا أجله أقول خلاص أنا مش هعمله علشان خاطر أما أتأكد إن هو يكون خالص ل- لوجه الله والموضوع ده يا شيخ بقاله كتير معايا وكده نعم وخايفة يفضل معايا رمضان يعني أنا مش عايزة يبقى فيه كده طيب حاضر أجيبك إن شاء الله آم، حاجة تانية بقى أنا الحمد لله خلصت الكلية وكده وكنت عايزة إن أنا آه، أشتغل آه، بس مش عارفة بقى يعني إن أنا لو اشتغلت يبقى أنا كده يعني خرجت من البيت وكده يبقى ده خروج المرأة للعمل في الحالة دي إيه آه.
آه، في ناس بيقولوا لي أنت ممكن تكوني كده بتنفعي المسلمين أنا خ- يعني أنت إيه مخلصة علوم تخصصك؟
كده ممكن أشتغل في شركة أدوية أي حاجة تفيد المسلمين بس أنا بصراحة مش حاطة نية في دي فأنا مش عارفة بقى برضو دي تبع النية برضو فمش عارفة أبقى كده هو أنت يعني تخصص- خروج أنت- المرأة للعمل في الموضوع ده إيه ممكن طيب.
حضرتك تفيدني؟
آه، أنت تخصصك صيدلة
لا أنا علوم أنت علوم يعني آه، لا مجال, علوم مجال عملك إيه؟
فيزياء
آه، لا انا لسه ما اشتغلتش انا لسه متخرجه لسه بشوف بقى في الشغل وكده يعني فمش عارفه خروج المراه للعمل في الموضوع ده ايه انا قريت عن خروج المراه للعمل حاضر فمش عارفه بقى حاضر جزاك الله خيرا ان شاء الله اجيبك باذن الله تعالى ناخد الاتصال الاخر الاخت ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا عاوز اسال حضرتك سؤال ايوه
هو ممكن ربنا يظلم حد او ممكن- ممكن ربنا لو انا دعيت دعوه ممكن تستجاب او ما تستجابش
نعم دعوتي ربنا سبحانه وتعالى ولم ي... لم يجب لك والله انا لسه ما شفتش الدعوه استجابت ولا ما استجابتش بس انا حاسه ان انا انا ما عملتش حاجه غلط في حياتي بس حاسه ان انا اتظلمت
طيب حاضر حاضر
بس انا مش عارفه انا عملت ايه انا نفسي دعوتي تستجاب قوي نفسي افرح اهلي بيا نفسي يعني حاضر.
ممكن ما عملتش حاجه غلط في حياتي حاضر بس اللهم انا صل.
عايزه اعرف إن ربنا ممكن يستجاب الدعوه او لا او ممكن ربنا يظلم حد
طبعا انت عارفه ان ربنا لا يظلم احد بس انا هقول لك ان شاء الله تعالى حاضر اجيبك باذن الله تعالى ناخد هذا الاتصال ايضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخت اسماء
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايز اسمعك اسالك سؤال لو سمحت اه اتفضلي
آه انا اخفضي التلفزيون يعني أنا- عشان تسمع... اسمعيني من التليفون بس اتفضلي آه سبحان أنا كل لما اجي اصلي ان شاء الله آه بح- بحس بحاجه بتشدني عن الصلاه حتى لما اروح اتوضى او كده برضو بتوضى وحاجه برضو تشدني وارجع تاني مم.
م-
حاسه حاسه ان في شيء وأقول خلاص بيشدك هتوب عن الصلاه مم.
آه، هتوب وخلاص واصلي اه واصلي خلاص واستمر آه، ويجي عليا يوم كده حتى مش مش قادره اتعت عن المكان اللي انا قاعده فيه اه آه، حاجه بتشدني مش عارفه مش حاضر عايزه نظام امشي عليه وفي نفس الوقت خلاص واعمله حاجه برضو ترجعني مش عارفه في ايه بصراحه حاضر اجيبك ان شاء الله طيب أم، الحاجات دي هنوظفها ان شاء الله لان اسئلتهم برضو بتصب في معاني مهمه في الاستعداد لرمضان يعني الاخت لما بتسال عن حسن الظن بالله ده حاجه من الحاجات اللي احنا كنا برضو عايزين نذكرها من المحفزات ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر أنا عايز أعلمكم المعنى ده عشان الناس بيشتبه عليهم الأمر ده في معاملتك مع ربنا سبحانه وتعالى عليك ان انت تتعرف على صفاته وتعرف انه الكريم الاكرم الجواد العلي الاعلى فربنا سبحانه وتعالى منه كل خير انت فيه فعشان كده انا احسن الظن بنفسي وقد اسيء الظن انا احسن الظن بالله وقد اسيء الظن بنفسي يعني انا ممكن اقول انا ما استاهلش وانا ما استاهلش ان ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليا بالكرم والجود ده بس هو هو اهل التقوى واهل المغفره هو أهل الفضل والنعمة والإكرام هو ذو الجلال والإنعام سبحانه وتعالى فأيوة خلونا على حسن الظن لكن في فرق ما بين حسن الظن والغرور حسن الظن يخليني أتحرك لربنا حسن الظن يخليني أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى إنما سوء الظن يخليني أبعد وابتدي أيأس وابتدي أحبط وفي نفس الوقت الغرور بقى شيء تاني خالص الغرور يخليني أقول يا عم هأرد على رب غفور رحيم اعمل ما بدالك وفي الآخر خالص اقعد استغفر لك وتيجي في رمضان وفي ليلة القدر وتقعد تعيط شوية كده خلاص كل ذنوب السنة كلها تروح واعمل من تاني ذنوب ده يبقى اسمه الذين يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور اسمه مكر اسمه خداع يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله ده اسمه مكار عشان تبتدي تقول ربنا هيغفر لي وانت ما تخطوش اي خطوة للتوبة ده اسمه غرور يبقى علامة حسن الع... الظن حسن العمل لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل علامة إن أنت وحضرتك بتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وإن إن شاء الله ربنا هيبلغنا ثمرات رمضان السنة دي بحسن الظن إن إحنا هنشتغل إن إحنا هنقطع نفسينا هنجاهد في الله حق جهاده هو اجتبانا وهو اصطفانا ده المعنى الأول في حسن الظن الأخت بتسأل برضو عن موضوع النية وموضوع الرياء طيب وده احنا كنا عايزين نجدد التوبة منه اللي هي النوايا السيئة وإن احنا ندخل حظ النفس والالتفات للناس فأعملنا عايزين نجدد التوبة من هذا طب أعرف منين إن أنا نيتي خالصة ولا لأ عليا بأعمال وأمور رقم واحد عليكي إن أنت تكثري من أعمال السر عايز صدقات سر وصلاة في جوف الليل حيث لا يراك الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دي بتضاعف عن الصلاة التي يراها الناس بخمس وعشرين عايزك تعملي أعمال بر برضو من غير ما يطلع عليها حد عايز يبقى ليكي ذكر في الخلوات ورجل ذكر الله خاليا ما حدش مطلع عليه ففاضت عيناه يبقى أعمال سر رقم اتنين عايزين نكثر من الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يعذنا من شر الشرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه تقعد تقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها تذهب كبار الشرك وصغاره كثرة الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى إنه يبلغنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل ثلاثة قالوا تخفف من خلطة الناس لأن خلطة الناس هتخليكي طول الوقت مراعية قوي ان الاخت تعرف ان انت قريتي امبارح مش عارف قد ايه من القرآن وان انت مش عارفة حافظة قد ايه وان انت عاملة وان انت مسوية فخلطة الناس وكثرة الاختلاط بهم ممكن يفسد على الانسان نيته من هذا الباب عشان كده دي روشتة سريعة قوي ان احنا ناخد بيها ويبلغنا ذلك الإخلاص إن شاء الله ونيتك تبقى نية خالصة صادقة لله تبارك وتعالى مسألة العمل العمل عمل المرأة وخروج المرأة الأصل إن ربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن الأصل إن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة أنا مضطرة انا لابد ان انا انزل وساعد في البيت لان ظروفنا الماديه متعثره او امورنا محتاجين انا في ضائقه شديده فمحتاج ان انا لازم انزل واشتغل فلازم يبقى لضروره او لحاجه فانت هتقدري الموضوع كذلك وفي نفس الوقت لما تيجي تخرجي وتنزلي يكون العمل ده مش هيسبب عليكي مفسده في دينك مش هيسبب اختلاط فاسد فقلبك يتعلق بغير ربك او يحصل تجاوزات شرعية او او او لو انضبطنا بهذه الضوابط يبقى يجوز للمرأة العمل والخروج بالضوابط اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة الاخت اللي قالت هو ربنا بيظلم قطعت قلبي صراحة هو في حد ممكن يكون بيظن بربنا انه بيظلم كويس انها بتقول ابن القيم بيقول لو عايزين تعرفوا اصل اي ذنب هتلاقي في قلبك في قاع قلبك ذرة تسخط مش عاجبك قدر ربنا مش عاجبك ان هو ما ادكش فلوس مش عاجبك انه مشغلك الشغلانه دي مش عاجبك ان انت لغايه دلوقتي لسه ما اتجوزتش وان انت لغايه النهارده لسه متاخره في الجواز مش عاجبك انه كذا وكذا وكذا مش عاجبك القدر وانا هقول لك كلمة احفظيها ونقوشيها على قلبك منعه عين العطاء ربنا ما بيظلمش حد وما بيحرمش حد ده احد العلماء بيقول سفيان بن عيينة احد سلفنا الصالح كان بيقول خلق الله النار رحمة رحمة ازاي دي عذاب دي دي علشان ربنا سبحانه وتعالى يجازي المجرمين اللي كانوا بيعملوا بيعملوا قال لا رحمة لانه بيرضع بها المؤمنين عن المخالفة ده ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليهذبه لا ليعذبه ليه تظن ان ربنا سبحانه وتعالى بخيل ليه تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يظلم مثقال ذرة ان الله لا يظلم مثقال ذرة اني حرمت الظلم على نفسي يقول هكذا رب العالمين في الحديث القدسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا بالله عليكي قومي دلوقتي اتوضي وقومي صلي وابكي انه خطر على بالك مجرد الخاطر ان ربنا ظلمك او ان ربنا حرمك وانت بتقولي انا ما عملتش حاجة غلط في حياتي ودي الحاجة التانية اللي محتاجين كمان نجدد توبتنا منها ان الواحد مننا يقول انا ما عملتش حاجة في حياتي انا ما عملتش ذنب تقيل ليه لان احنا عندنا الذنوب اللي هي الكبائر الحاجات الكبيرة انا ما بسرقش انا ما بزنيش انا ما ببغشش انا ما بعملش وممكن تلاقي الواحد مننا بيعمل ذنوب صعبة قوي وبيعمل ذنوب وحشة قوي وبيعمل حاجات بس هو مش شايفها ذنب مش شايف الناس كلها بتعمل كده فمش ذنب ممكن اكون عندي مخالفات في لساني لغاية النهاردة انا مش عارفة اقفل لساني عن كلام ما ينفعش معاصي القلوب بلاش المعاصي الظاهرة معاصي القلوب ان انت يخطر على بالك ان ربنا بيظلم ده في حد ذاته معصية كبيرة قوي فعشان كده محتاجين نجدد التوبة فلو بتقولي انا ما عملتش حاجة انت عليك تجددي التوبة عشان انت ما تعرفيش يمكن في حاجات كتير انت مش واخده بالك منها فجددي توبتك لربنا سبحانه وتعالى اللي بتقول انا في شيء بيشدني بعيد مش عارفه ليه متقله هو ده اللي انا كنت بقوله انه بعض السلف بيقول حرمت قيام الليل فذهبت الى احد العلماء اساله قلت له انا بقالي فتره طويله قوي ما بقمش الليل قال اثقلتك معاصيك المعصيه جت على المعصيه تقلت رجلك تيجي تقفي الرحمه مش نازله ليه مش نازله عشان الذنوب طب اعمل ايه اكثر من الاستغفار اكثر من التوبه اعاهد ربنا ابكي بين ايديه اقوم دلوقتي اصلي ركعتين واسجد وفي سجودي ربنا سبحانه وتعالى يطلع على دموعي اللي تكون خير رسول وخير شافع ليا عند رب العالمين هو ده عايزين يا جماعة نجدد توبتنا ويمكن لما فتحنا الاتصالات ادينا شفنا ان في حاجات كتير جوانا محتاجين ناخد بالنا منها قلنا نجدد توبتنا من خيانة الامانة نجدد توبتنا من ذنوب السر عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله أباء منصورة اتصور معايا الموقف ده انت جاي يوم القيامة وايه بقى ما شاء الله انت كنت ما بتسيبش صيام اتنين وخميس وصيام تلات ايام وقيام كل ليلة وحافظ كذا من القرآن وبتعمل اعمال بر جاي بجبل حسنات طب بص تلاقي الجبل ده مرة واحدة بقى هباء منثور نزل ما بقاش لك اي حاجة فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا ناكل منهم ولا ونحن لا نعلم فقال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لما بيقعد بينه وبين نفسه بيخش على المواقع لما بيقعد بينه وبين نفسه بيخش على الفضائية دي لما بيقعد بينه وبين نفسه بيعمل الشاد ده ذنوب السر محتاجين نجدد منها التوبة يا جماعة ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخان الحمد لله بخير كيف الحال أم محمد
شيخاني أيوة نعم كيف الحال أم محمد لو سمحت اتفضلي آه انا الحمد لله اتنقبت والحمد لله يعني ربنا يا رب يأجرك على ذلك ويثبتك اللهم امين ويجعلك في رفقة أمهات المؤمنين بنقابك ده إن شاء الله اللهم امين بس بالنسبه للتوبه يعني نعم.
آه، سمعت بعض المشايخ بيقولوا ان لازم الواحد يعني عشان ي- يتوب توبه خاصه ان هو ي- يرد المظالم لاهلها وان طبعا.
هو يعني مثلا لو اتكلم في حق حد ان هو ي- مثلا يقول له معلش وسامحني وكده عشان ما ياخدش منه الحسنات على الجنطره صحيح نعم
بس يعني لو الواحد عمل كده احنا هنا في بلد ارياف وكده وممكن الجيران مثلا اللي الواحد يتكلم في حقهم قبل ما يتوبوا كده ممكن ي... يعني يحصل مشاكل وكده صحيح مم.
فالواحد يعمل ايه يعني هقول لحضرتك شوفي احنا عندنا قاعدة نعم آه، احنا عندنا قاعدة اه انه الاصل لا شك انا ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وفي نفس الوقت لو انا هعمل لو انا النهاردة ح- ح- حاول ان انا ارد المظالم فهيترتب عليها مفسدة اشد يبقى عليا اعمل ايه انت على عليكي انك تدعي لكل حد انت وقعتي في عرضه او وقعتي بكلام في غيبه ولا اي حاجه تدعي لهم كتير وتصدقي بصدقات تكون كفارات ليكي تصدقي عن كذا وكذا لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتصدقي بنيتهم كمان علشان يبقى انت كأنك لما يجي تطلبك ال- الأخت دي ولا دي اللي انت اتكلمت عليها تبقى انت عاملة رصيد الرصيد ده لما تيجي تاخد هي تاخد من الرصيد ده عشان ما تبقاش تاخد من حسناتك زي ما انت بتقولي طيب علينا بقى ان احنا ن- نجمع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي اللي احنا محتاجين نجدد التوبة منها كسل محتاجين نجدد التوبة من دنو الهمة محتاجين نجدد التوبة من الت- التقاعس عن واجبات ووقوع في منكرات ومخالفات محتاجين نجدد توبتنا من صفات ما ينفعش تبقى فينا من صفات المنافقين من كذب وإخلاف للوعد وخيانة للأمانة محتاجين نجدد توبتنا من ذنوب السر ومن ذنوب الخلوات محتاجين عشان نقدر نكمل إن قلوبنا تستقيم لأنه كما يقول العلماء السير إلى الله عز وجل لا يقطع بالأقدام الطريق لربنا ما بيمشيش الواحد فيه برجليه إنما يخطو فيه ب قلبه النبي صلى الله عليه وسلم واحفظوا الحديث ده علشان خاطر مهم قوي ان احنا نشتغل عليه في رمضان ويبقى نشتغل عليه من هنا لغايه رمضان ويبقى شعار لينا في رجب وشعبان قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه عشان ما تجيش واحد بعد شويه يقول لي انا نفذت الخطه اللي انت بتقولها واشتغلت يومين ثلاثه بس ما كملتش عارف ليه لان قلبك مش مستقيم هو ده معنى الزيغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب قلوبنا ما تزوغ طيب تعمل ايه عشان القلوب دي ما تزوغش قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يبقى اللسان ده محتاجين ان احنا نخفف الكلام عايز نتوب من كثرة الكلام والثرثرة وال- واللغو من اللحظة دي عن اللغو معرضون مكالمات تليفون بالساعات وكلام وهزار و و و في شيء ما وروش طائل ولا منه فايدة نخفف نقلل علشان خاطر الكلمة اللي بتطلع من لسانك وانت لا تدري بها ممكن تكون صعبة قوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ ما بلغت من الافاق الواحد ممكن والله العظيم لعلها نية وانا بجدد نيتي انا كمان ومحتاج ان انا قلب توبة ان الحلقة دي ولا ان احنا نظهر على فضائية او او يا رب تكون النية خالصة صادقة ان تبلغ هذه الكلمات الافاق فتثقل الموازين ليا وليكوا يا رب ناخد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرا يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل نجدد توبتنا يا جماعة من آفات اللسان نقلل من كلامنا نقلل من المزاح الزائد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ما بنقولش ما تضحكش لا انا عايزك تبتسم كان صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى اصحابه بالابتسام وبالبشاره لكن مش عمال على بطال واخدينها ضحك وهزار ومفيش شغل ومفيش جد نجد ونلعب ونمزح ونضحك قليلا علشان ما يبقاش القلب طول الوقت غافل الاتصال الاخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخت هبه لو اتفضلي.
سمحت دلوقتي انا آه، جو- متجوزه من شهرين نعم آه، وزوجي يعني كنت انا متجوزه على على جمله واحده بس ان انا عايزه اكسب رضا ربي وادخل الجنه بطاعه الزوج يا رب و- وس- و- واشوف فروض اللي عليا بس يعني انا قلت رغم الذنوب اللي انا عملتها مثلا او كده نعم خلاص يبقى انا اتجوزت فانا هدخل الجنه عن طريق طاعه الزوج ماشي.
وده اللي عملته من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي بس فجاه لقيت ان زوجي بيظلمني بحاجات بظن سوء فيا آه، و- وملهاش اي اصول خالص وانا شرحتها له وهو اقتنع ان هو كان غلطان فيها وبعدين آه، بقاله دلوقتي عشر ايام آه، آم، انا على طول بعيط وهو مش بيسال فيا خالص وزائد كمان ان هو كل شويه يقول لي كلام بايخ عني وعن اهلي رغم ان هما ما اذوهوش في اي حاجه خالص وربنا يشهد على كده نعم آه، ودلوقتي هو ب- بدأ يقفل عليا الباب ويقول لي هذلك وهعمل فيكي وهعمل فيكي فأنا عايزة أعرف بس يعني آه، أنا دلوقتي بقيت بصلي وأدعي ربنا بس إن هو ينجيني يعني من الظلم اللي هيقع عليا بس أنا عايزة أعرف إيه الطريقة السليمة للتعامل معاه وأنا يعني أخلص من الذل اللي أنا فيه ده إزاي يعني أنا برضو مش عارفة أنا لحد دلوقتي ما أهلي ما اتدخلوش في المواضيع ومش عايزة أدخل أي حد في أي مواضيع خالص عايزة نحل المشكلة دي مع بعض حاضر بس هو ما حاضر.
بيرجعش يعني هو انا بديله فرص كتير وهو بيضيعها طيب حاضر أجيبك إن شاء الله شوفي يا أختها أول حاجة هقولها لك أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس قبل ما نفكر نفكر في الغير نفكر في نفسنا رقم اتنين ربنا قال وهو القاهر فوق عباده ربنا قادر على انه يقهر قلب زوجك على ما تحبين فعايزة تطلبيها ما تطلبيهاش من بشر البشر مش هيحلوا لك حاجة إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى حليها الأول بينك وبين ربنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى احنا لسه بنقول احفظ الله يحفظك هو بيذلك هو بيتعرض عليك بأذى هو بيظلمك هو هو هو هو ما تفكريش فيه فكري انك تلوذي برب سمى نفسه الولي انت مش وليك والدك انت مش وليك اخوك انت مش وليك عمك انت وليك ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لو بقيتي عنده كده ثقي ان ربنا سبحانه وتعالى هيمنع عنك هو مش هيقدر مش هيقدر ي- يمسك بأذى مش هيقدر يظلمك لأنه في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيرد عنك قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور رقم ثلاثة من شكل عملي انت لازم تقربي منه لانه المشاكل دي لازم يبقى ليها اصول في مشاكل بينكو كازواج في مشاكل آه، من الماضي في حاجة هي اللي بتخليه أصله مش ممكن هيكون الفعل كده من غير مسببات هو في حالة سيئة إيمانيا فعشان كده بيطلع عليكي الحاجات دي كلها فأنت لازم تبحثي عن أصل الآفة فين وتعملي على علاجها وانا برضو بنصحك ان انت ما ت- ما تقوليش لاهلك وما تخليش اسرار بيتك تطلع بره الا في لحظه الانف... قبل لحظه الانفجار لما تبقى الامور خلاص بقت لا تطاق ابدا ويبقى لازم في تدخل لكن خلينا نحاول بالطرق دي انا عايزك النهارده بعد الحلقه ما تخلص اكثري كده قومي صلي ركعتين واكثري من الدعاء وما تمليش وما تقوليش انا عملت كده وخلاص لا حاولي مرة واثنين وثلاثة وربنا سبحانه وتعالى يصحح لك أمرك ويدبر لك أمرك على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى طيب احنا النهاردة اتفقنا على أول خطوة في الطريق الاستعداد اللي هي التوبة وع- والنهاردة هناخد القرارات انه هنعمل ايه انا عايز اقول في الدقيقتين الناقصين بسرعة خطة يومية وخطة الشهر خطة يومية انا عايز من النهاردة تبتدي تغير ساعة هنبتدي بساعة الساعة دي مثلا آه، بين الظهر والعصر بين العصر أي ساعة هنحط ساعة 24 يعني ساعة آه، 60 دقيقة نحاول نغيرها يعني ايه الساعة دي كنت بضيعها في كذا كنت بعمل فيها كذا عايز تتقرب لله سبحانه وتعالى بساعة تعمل فيها طاعة ما كنتش بتعملها عايزين الحاجات الأساسيات رقم واحد قرآنك وقلنا واتفقنا من الأسبوع اللي فات وما شاء الله لا قوة إلا بالله أقول لكم وخلوها مسك الختام أخت بلغوني على الموقع عندنا منهج دوت نت أخت في أول ليلة من رجب من العشاء للضحى ختمت ختمة كاملة ليه؟ شكرا لله أن بلغها رجب يا جماعة في ناس بتشتغل وفي ناس انتوا لازم تتنافسوا معاهم وانتوا لازم تثبتوا ان انتوا العباد للرحمن هي ما تسبقكوش وانتوا لازم تدخلوا هذا السباق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شايفين الناس بتفكر ازاي قالت ختمت ختمة كاملة قرأت القرآن كله من العشاء لغاية الضحى علشان خاطر تتقرب لله تعالى بالشكر فعايزين قرآن القرآن يبقى ان اقرا اكبر ما استطيع من ورد انا مش عايز احدد لكم حاجات عشان كل واحد على حسب نظامه لكن اللي متفرغ يختم كل اسبوع يختم كل اسبوع عايزين الصيام تبتدي تتدرج اثنين وخميس ثلاث ايام الحد والاثنين والثلاث اللي جايين هيبقوا 13 و14 و15 يبقى كلنا صايمين هذه الايام نصوم بنيه جديده نيه مجاهده الهوى المغرب الساعة 8 هيبقى فيها مشقة انت هتلاقي الموضوع في البداية مش سهل عليك لكن تجاهد هواك علشان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وعشان عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى كثرة الذكر في مقابل اللغو فعايزين على الأقل كل يوم تستغفر ربنا 100 مرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وتعالج بالحبيبتان عشان تتحبب للودود الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اتفقنا على فكرة الصدقة الصدقة ان احنا نعمل آه، اظرف كده ونحط فيها ما يتيسر ونتصدق بصدقة يومية مش هيتيسر تبقى صدقة اسبوعية الاعمال دي اللي هنتقرب بها للرحمن عشان ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وما نبقاش ممن قال الله فيهم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لسنا في الخطة لسه خطوات وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم ونكمل هذه الخطوات واطمن عليكم وتطمنوني على أحوالنا وأحوالكم وعايزكم تتابعوا على الموقع عندنا مشروع بين يدي رمضان على اساس يبقى فيه متابعه يوميه ان شاء الله والرسائل اليوميه الموجوده على الموقع منهج دوت نت اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير